اصحوا اصحوا ما تقولش كانوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش زهدهم اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين كرامات الصالحين احنا قسمناها ثلاث أقسام الكرامات في الأمم السابقة ودي الحمد لله انتهينا منها والكرامات في حياة الصحابة اللي هي من كرامات الصحابة ثم بعد ذلك هنختم السلسلة ديت بباقة من كرامات التابعين وربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم يا رب ويجعلنا من أولياء الله الصالحين ويجمعنا مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه الحقيقة النهاردة معانا في الحلقة الواحدة ديت أكتر من كرامة يعني معانا حوالي أربعة من الصحابة كل واحد فيهم حصل له كرامة أو كرامتين نبدأ بطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين سيدنا طلحة ليه موقف عجيب جدا جدا الواحد لو ما كانش في يعني لو كان في حياته موقف زي دوت من المواقف اللي وقفها طلحة ابن عبيد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبقى كفايه على الواحد مش عايز اي حاجه من الدنيا اكتر من الموقف دوت الموقف دوت كما رواه مسلم ان في غزوه احد لما عصى الرماة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل وخالد بن الوليد كان لسه ساعتها مشرك فلما شاف نزول الرماة من على الجبل استدار من حوالين الجبل وانقض هو والمشركون على أصحاب النبي وقتلوا سبعين من الصحابة ثم أرادوا بعد ذلك قتل النبي راح النبي بنادى على الصحابة اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم وكان ساعتها النبي وقع في حفرة وانكسرت رباعيته وشج جبينه ونزفت الدماء الشريفة من وجه النبي صلى الله عليه وسلم راح منادى على الصحابة فاجتمع حول النبي تسعة من الصحابة سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله النبي راح قايل للتسعة لما المشركين عايزين يقتلوا النبي قال من للقوم وهو رفيقي في الجنة الله أكبر على الجايزة الجميلة ديت فتقدم السبعة من الأنصار الواحد تلو الواحد فقتلوا جميعاً وكان آخر واحد فيهم اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن اللي لما قتل حط خده على وصل كأنه بيقول له أنا يعني خلفك يا رسول الله أدافع عنك لحد آخر قطرة في دمي فقال النبي لسعد وطلحة ما أنصفنا أصحابنا ثم نفل كنانته لسعد يعني اداله السهام اللي موجودة في الكنانة بتاعته صلى الله عليه وسلم وقال له ارم سعد فداك أبي وأمي فرمى سعد ومع كل سهم كان بيقتل واحد لكن السهام خلصت فما تبقى مع النبي إلا طلحة ابن عبيد الله تخيلوا حضراتكم واحد بيقاتل جيش دولة كاملة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان متعب جدا من الوقعه اللي كان وقعها في الحفره اللي كانوا عاملينها له مصياده كده وقع فيها صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني هو مش واخد باله لقى عشب محطوط فوق يعني حفره كده نزل فيها النبي عليه السلام وانكسرت ربعاته وشج جبينه فكان دايخ فكان قاعد على الارض فطلحه بن عبيد الله دخل عشان يقاتل ويدافع عن النبي فاول حاجه عملوها ضربوه بالسيف فقطعوا له صوابعه الاربعه فقال حس من شده الالم فقال له النبي محفزا له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك وفي رواية أحمد قال لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا فضل سيدنا طلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما شوف سبحان الملك لحد ما جه عندي يعني عندي مكان كده عند صخره مش قادر يشيل النبي ليه؟ لان طلحه بن عبيد الله كان انضرب 39 ضربه بالسيف لم يسلم منها اي شيء من جسده رضي الله عنه وارضاه كان النبي فاق شويه وراح قايم وصعد فوق الصخره وقال أوجب طلحة اللهم أوجب لطلحة الجنة فكان من العشرة المبشرين بالجنة ودي أول كرامة لطلحة إن هو حي في الدنيا ويعلم أنه من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى الكرامة الثانية لطلحة بن عبيد الله أنه لما مات بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه كان ليه بنت اسمها عائشة وبعد حوالي 30 سنة 30 سنة من دفن طلحة ابن عبيد الله جاء في المنام لابنته عائشة فقال لها يا عائشة أخرجيني وحوليني من ذلك القبر إلى قبر آخر فإن النز قد آذاني النز اللي هي الرطوبة والمية المية والرطوبة وصلت للتربة بتاعته للقبر بتاعه فأذته مع إن هو ميت بس سبحان الله الشهداء طبعا عند ربهم أحياء فقال لها فإن النز قد آذاني فعائشة بنت طلحة راحت جايبة المحارم بتوعها وقالت لهم تعالوا بقى ننصب خيمة كده قريبة من القبر ونفحت لحد ما نوصل لجسده ونشيله ونحفر له قبر تاني ونحطه في المكان التاني فبيحفروا بعد 30 سنة من دفن طلحة ابن عبيد الله فوجدوا أنه كما هو يوم أن دفن من 30 سنة لم يتغير في جسده أي شيء إلا بس إن بعض الشعرات اللي في لحيته ابيضت فقط إنما جسده وشكله ووشه وشعره وكل حاجة فيه كأنه دفن قبل ساعة ودي كانت كرامة عظيمة جدا لطلحة ابن عبيد الله اللي لما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله في حياته وفي مو وبعد موته رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين دي كانت أول كرامتين لأول صحابي نلتقي به النهاردة الكرامة الثانية لواحد من الصحابة الواحد برضو من العشرة المبشرين بالجنة ودي كانت كرامة لوحدها كان ليه كرامتين الكرامة الأولى أنه من العشرة المبشرين بالجنة كما ثبت ذلك في حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح إن النبي قالها صراحة أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة آآ آآ طلحة في الجنة بعدين من ضمنهم قال إيه وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة فمن ضمن العشر المبشرين بالجنة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه دي الكرامة الأولى الكرامة الثانية إن في غزوة أحد في تلك الغزوة قام واحد من المشركين آه، اسمه عبد الله ابن قمئة وراح ضارب النبي بالمغفر بحلقات المغفر ضربه ضربة شديدة جدا على وجهه وعلى كتفه فحلقات المغفر الحلقتين الحديد دخلوا وغرزوا في وجه النبي خد بالك فقام احد الصحابه يقال ان ابو بكر قام عشان ينزع الحلقات ديت فقال ابو عبيده بالله عليك اتركها لي يعني عايز اقول له انت خدت كل حاجه ويعني انت ثانيه اثنين وليك مكانه كبيره فخلينا نعمل اي حاجه يعني فاقترب ابو عبيده من وجه النبي عليه السلام واراد ان هو ينزع الحلقتين حلقتين حديد تخيل حاجه زي مسامير كده داخله في وجه النبي وغرسه في وشه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتالم فجه حب يشيل الحلقتين بايديه فاستحيا المعقوله انا احط ايديا على وجه النبي مش ممكن يحصل ابدا فاراد ان ينزع الحلقات باسناني قال ما احطش ايدي على وش النبي لكن انزعها باسناني فجه ينزعها باسنانه كانت غرزه جوه وش النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يطلعها انكسرت سنه يطلعها انكسرت التانيه لحد اما في الاخر طلع الحلقتين بس بعد ايه اللي حصل بعد اما اسنان ابي عبيده كلها وقعت تخيلوا حضراتكم لما يكون شاب في ريعان الشباب واسنانه كلها تسقط وتقع يبقى شكله ايه واللي شكله ايه ده يبقى شكله تحفه ده يبقى شكله يعني صعب جدا جدا هيبقى كانه عجز بقى كانه عنده 100 سنه ولا مش عارف ايه والكلام ده كله وشكله هيتغير وهيبقى وحش قوي ويحتاج ان هو يجيب طقم اسنان عشان يعدل نفسه و- تخيلوا ايه اللي حصل الكرامه اللي ربنا اكرم بها ابا عبيده الصحابه بيحكوا بيقولوا ابو عبيده اصلا كان جميل المنظر فلما سقطت اسنانه توقعنا ان شكله يعني ما يبقاش زي الاول قالوا فوالله لقد جمل الله وجه ابي عبيده اكثر مما كان مئة مره فاصبح بعد ان بعد ان هتم ووقعت اسنانه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم اصبح من اجمل الرجال ومن اجمل الصحابه إكراما من المولى عز وجل لهذا الصحابي الذي سقطت أسنانه وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه أدب الصحابة مع النبي قد إيه شوف حتى إحساسه الراقي ان انا ممكن اطلع الحلقات دي بايديا بضوافري بصوابعي باي حاجه ان شاء الله حتى عفوا يعني بطرف السيف بطرف الخنجر او اي حاجه لكن لا ما احطش حاجه على وجه النبي عليه السلام انما انزعها باسناني ولو سقطت اسناني فداء لرسول الله ما يهمش المهم ان انا ما تسببش ابدا في ان انا اعمل حاجه تخدش حيائي امام النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل الكرامات التانية اللي جايه ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا ومقامك من الناس الصالحين حفظ ما تقولش كانوا تقدر زيهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف باقة من كرامات الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم تعالوا نشوف كرامة سيدنا أنس بن مالك أنس بن مالك ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم اللي روى الإمام مسلم إن أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك لما دخل النبي المدينة قالت فما من واحد من الأنصار إلا وقد أتحف النبي بهدية فأردت أن أتحفه بهدية فما وجدت عندي أغلى من أنس ابني فأخذت أنسا وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله ما وجدت أغلى عندي من أنس ابني ليكون خادما لك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخدم النبي عشر سنين أم سليم قالت للنبي عليه السلام ادعوا لابن أنس ده يعني خده خادم عندك بس ادعي له دعوة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الرزق وكثرة الأولاد فربنا رزق طول العمر يقال أنه عاش أكثر من 130 سنة ورزقه كثرة المال فكان غنيا ورزقه بكثرة الأولاد حتى هو نفسه قال أخبرتني ابنتي عائشة أنني دفنت لصلبي حتى مقدم الحجاج بن يوسف أكثر من مئة ولد يعني لحد مقدم الحجاج بن يوسف الثقفي أنا كنت دفنت من أولادي 106 او 100 وشويه ده غير اللي عايشين يعني ده دول اللي ماتوا واخد بال حضرتك طبعا ما كانش فيه بقى لا حسنين ولا محمدين ولا ربط الحزام ولا الكلام ده المهم فأنس بن مالك بيقول خدمت النبي عشر سنين فما قال لي أف قط ولا قال لشيء ما فعلته لما لم تفعله ولا قال لشيء فعلته هل يعني لماذا فعلت هذا يعني شوف قد إيه كانت رقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس بن مالك شوف وده خادم بتاعه رغم ذلك يتعامل معاه بمنتهى الرقة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حزن أنس حزن حزن شديد جدا لدرجة أنه هو قال كلمة غريبة جدا لما دخل النبي المدينة بيقول والله لقد رأيت النبي حين دخل المدينة فلما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء فوالله ما نفضنا أيدينا عن تراب النبي يعني من دفن النبي حتى أنكرنا قلوبنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أنس بن مالك اللي كان ملازم للنبي وبيخدمه عشر سنين كاملين وإذا به فجأة يحرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فبقى يشتاق جدا لرؤية النبي فأكرمه الله بأعظم كرامة الواحد فينا يتمناها ليلة واحدة حتى فكان يرى النبي كل ليلة في المنام يقول أنس يقول والله ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله ويبكي أنس بن مالك بكاء شديدا رضي الله عنه وأرضاه تعالوا نشوف واحد تاني من الصحابة ونشوف كرامة عجيبة جدا للصحابي الجليل أبي طلحة الأنصاري أبو طلحة الأنصاري اللي لما اتجوز أم سليم تزوجها بإسلامي يعني هي قالت له أنت بتعرض عليا فلوس أنا مش عايزة فلوس أنت بس تسلم وإسلامك هو مهري فأسلم أبو طلحة وكان مهرها الإسلام أبو طلحة طبعا في غزوة أحد لما المشركين أرادوا أن يقتلوا النبي عليه السلام وكان بيرموا بقى السهام على النبي فأبو طلحة كان بيدافع عن النبي ولافف جسمه حوالين النبي هو وأبو دجانة اللي هو سماك بن خرشة وبيقول له يا رسول الله لا تشرف نحري دون نحرك يا رسول الله أنا اتقتل ويحصل لي اللي يحصل لي إنما أنت لا يصيبك أي شيء يا رسول الله ده أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه فالنبي حب يكافئه ويكرمه كما في الحديث اللي رواه مسلم ان في يعني النبي عليه السلام لما لما آه، جمرة العقبة في حجة الوداع ونحر الهدي وأراد أن هو يحلق رأسه فلما أراد أن يحلق النبي رأسه ح- أمر ال- ال- الحلاق أن هو يحلق الشق الأيمن الأول فلما حلق الشق الأيمن خد ال- الشعر كله وراح موزعه على الصحابة من باب التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الأمور الجائزة أن احنا نتبرك بأثار النبي فقط يعني ممكن أن أنت تتبرك بأثر النبي إنما مش بأثر أي حد تاني المهم فلما حلق خد بالك لما حلق الشق الايمن وزعه على كل الصحابه انما لما حلق الشق الايسر لم يعطه لاحد الا لابي طلحه قال اين ابو طلحه قالوا ها هو يا رسول الله فاعطاه الشق الايسر كله اداله الشعر بتاعه كله صلى الله عليه وآله وسلم كنا نتمنى ورب الكعبة إن الواحد فينا يكون عنده شعراية واحدة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يجمعنا وإياكم بيه في الجنة صلى الله عليه وسلم إكراما بقى لأبي طلحة يعني طبعا أول كرامة إنه احتفظ بشعر النبي عليه السلام ويقال ان الشعر ده دفن معه حينما مات واخد بالك الحاجة التانية بقى الجميلة ان هو في اخر ايامه كان بقى شيخ كبير يعني عجز جدا وربنا رفع عنه الجهاد يعني واحد معدي ال 80 سنة هيجاهد ازاي دوت ورغم ذلك اول ما نزلت سورة براءة اللي هي سورة التوبة وهي وسمع قول المولى عز وجل انفروا خفافا وثقالا قال والله ما أراني أو ما أرى ربي إلا ويستنفرني شابا وشيخا يعني ربنا بيأمرني بالنفير والجهاد في سبيل الله سواء كنت شاب أو شيخ فأولاده قالوا له يا أبتاه إنك جاهدت مع رسول الله حتى مات النبي وجاهدت مع أبي بكر حتى مات وجاهدت مع عمر بن الخطاب ونحن نجاهد عنك يا- يعني يا أبانا فقال لا والله ما أراني إلا خفيفا أو ثقيلا فلا بد أن أكون خفيفا وأن أجاهد في سبيل الله وخرج معهم يجاهد وركب سفينة وهم رايحين يجاهدوا في بلاد الروم وهو في السفينة مات أبو طلحة قبل أن يصل إلى أرض الجهاد قعدوا يدوروا على أي مكان يدفنوه فيه فلم يجدوا مكانا إلا في جزيرة وصلوا لها بعد سبعة أيام ولم يتغير جسد أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه فدي الجسد برائحته الجميلة سبعة أيام لم يتغير من أثر الشمس ولا من أثر الهواء ولا من أثر الحر ولا أي شيء بالمرة إكراما لأبي طلحة ودفن في تلك الجزيرة اللي احنا ما نعرفش هي فين لكن حسبه أن الله يعرف مكانه وإن أبا طلحة الأنصاري من الناس اللي النبي مات وهو راضي عنهم صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف آخر كرامة من الكرامات احنا قلنا النهاردة هنلتقي مع باقة من كرامات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلنا عارفين سيدنا عبد الله بن مسعود اللي قال في حديث عجيب جدا بيقول والله لقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سبعين صورة ما نازعني فيها أحد من أصحاب النبي أنا الوحيد اللي خدت من النبي مباشرة كده أكثر من سبعين صورة رضي الله عنه وأرضاه وأول من جهر بالقرآن في مكة كان ابن مسعود وكان يعني آه، يدخل على النبي في أي وقت قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذنك علي يا ابن أم عبد ابن أم عبد اللي هو ابن مسعود إذنك علي أن تدخل علي في أي وقت يعني إلا أن أنهاك عن ذلك شوف قد ايه ان انت بالذات تخش عليها في اي وقت لدرجه ان ابو موسى الاشعري لما جه من اليمن بيقول فضلنا وقت كبير جدا نظن ان ابن مسعود وامه من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثره دخول ابن مسعود وامه على النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود اللي النبي امر الصحابه ان يتعلموا القران وقال كما عند مسلم خذوا القران من اربعه اتعلموا القران من هؤلاء الاربعه كان من ضمنهم ابن ام عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود اللي مكانته كبيره جدا جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام والحديث رواه احمد بسند صحيح طلع عبد الله بن مسعود علشان يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم من فوق شجره وكان ابن مسعود كما قلت لكم من قبل سيقانه رفيعه جدا وجسمه نحيف جدا لكن قلبه مليان ايمان كالجبال او اشد المهم طلع فوق الشجره عشان يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين فجأة جت شوية ريح هزت الشجرة فلما هزت الشجرة انكفأت الثياب فبانت ايه سيقانه فالصحابة قعدوا يضحكوا فالنبي استغرب فبيقول لهم مما تضحكون قالوا نضحك من دقة سيقاني رجليه رفيعة قوي يا رسول الله فغضب النبي وقال والذي نفسي بيده شوف الكرامة بقى العظيمة دي والذي نفسي بيدي لهما سيقان دولت لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد الله يوم القيامة لما تنصب الموازين وفي إنسان هيبقى ميزانه تقيل جدا عند ربنا إنه لا يؤتى الرجل السم... إنه لا يؤتى بالرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ده مين ده الإنسان اللي ما عندوش إيمان أما الإنسان اللي عنده إيمان بفضل الله يبقى ليه ميزان ثقيل في ميزان الله سبحانه وتعالى فابن مسعود رغم أنه رفيع شوف قد إيه يأتي يوم القيامة سيقانه لوحدها مش جسمه سيقانه بس أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد إيه اللي ثقل إيمان عبد الله بن مسعود إيه اللي ثقل سيقان عبد الله بن مسعود إيمانه وتقواه واتباعه للنبي يا شباب الأمة ويا بنات الأمة ويا إخواني وأخواتي وأبائي وأمهاتي وأولادي وبناتي عايزين إيماننا كل يوم يكبر ويتقل وعايزين كل يوم الطاعة نزداد فيها واحد من من أصحاب الإمام أحمد بيقول صاحبت الإمام أحمد عشرين سنة فوالله ما وجدته في يوم إلا وكان في زيادة في عبادة الله سبحانه وتعالى عايزين ربنا يكرمنا ونزداد ايمانا وتقوى وطاعه لله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمنا ويكون لينا ميزان ويكون لينا وزن يوم القيامه عند الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش سدوم اصل الخير جوانا وفينا ليوم الدين هنعيش ونموت واحنا طيبين قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا ومقامك من الناس الصالحين